ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله العبد الصادق إذا تذكر لقاء الله عز وجل يقول له بلسان حاله ومقاله وددت أن جوارحي وجوانحي مقل تراك وما لهن جفون وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون وددت قيسا في زمان مودتي حتى أريه الحب كيف يكون الحب الصادق الحب الصادق يحمل صاحبه على تمني لقاء من يحب كل اللي بيحب واحد بيتمنى يقابله واحنا مش هنقابل ربنا الا وقت الموت علشان كده المحبون الصادقون كانوا يحبون الموت كانوا يحبون الموت الموت الموت لقاء بالله سبحانه وتعالى وجل جلاله كان في واحد من الصالحين يحب الله عز وجل فكان يقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك ربنا سبحانه وتعالى وأنه هو أمات وأحيا من أجمل صفات الله سبحانه وتعالى أنه صاحب الإحياء وصاحب الإماتة هو وحده القادر على أن يحيي ويميت أذكرنا في الصباح والمساء فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت وهو الذي يحيي وقال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الحياة والموت دي بيد الله سبحانه وتعالى وحده الحياة والموت خلق من خلق الله كبقية الخلق كما خلق الله السماوات خلق الأرض خلق الشجر والحجر وخلق الأمطار والبحار والأنهار خلق أيضا الحياة والموت اتكلمنا في المرة الماضية أن الله تعالى هو الحي وهو حي لا يموت وبقية الخلق أحياء يموتون الليلة دي هنتكلم بعد الموت ايه اللي بيحصل وايه هو الموت ده اساسا ما هو الموت الموت يا اخواني جعله الله عز وجل نهايه للحياة الدنيوية فكر معايا كده ازاي الانسان بيموت الانسان بيموت روح بتخرج منه يعني السؤال العين دلوقتي بتبصر لما الواحد بيموت بيشوف لا طب ما على كده الاعمى يبقى ميت برضه لا الموت مش ان العين لا تبصر ولا ان الاذن لا تسمع ولا ان اليد لا تشعر امال ايه هو الموت الموت ان انت كنت عايش في حياة موجود فيها مع الناس طب ايه اللي بيبدأ بقى بالموت بيبدأ حياة تانية ولا الآخرة خير وأبقى الحياة الآخرة بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بالموت بالنسبة للي موجودين معاك أنت مت لكن بالنسبة للي أنت رايح لهم أنت لسه ما متش أنت موجود طب وحياتك بالنسبة للي رايح لهم آه، بتبقى عبارة عن إيه تخيل إن الموت كله تصور كده إن الموت كله عبارة عن عن روح بتخرج الروح دي بتخرج ازاي بتيجي ملائكة موكلة بيك وبعدين في ملك للموت خاص بانه ياخدها طب ومين اللي بعته ربنا اللي خلقك ونفخ فيك الروح هو سبحانه وتعالى اللي بعت لك ملك من الملائكة علشان ياخد روحك قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم مين اللي وكله الله سبحانه وتعالى بعد ما هيتوكل ملك الموت بيك وهيجي اه هيجي يعمل ايه هيجي اولا قبل ما ياخد روحك يبشرك اما بجنه نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهلها اول اعوذ بالله تعالى النار يعني ملك الموت ملوش دخل بالمساله دي لا ربنا هو اللي بعته ربنا هو اللي ارسله طب لما الروح بقى بتخرج بتروح فين بتروح عند ربنا اللي خلقها ما سمعتوش يا اخواني قول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق هتروح فين دلوقتي إلى ربنا طيب وال اللي أهل الجنة هيروحوا فين برضه لربنا بس هيروحوا لربنا وهو راضي عنهم قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طب انت داخل دلوقتي رايح بقى رحلة طويلة أولها أولها إن روحك هتخرج الرحلة الطويلة دي انت هتعمل فيها ايه تصورك فيها ايه تعالوا بس نشوف الاول الاتصال ده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم اهلا يا ام عبد الله الشيخ امين ايوه يا فندم ازاي حضرتك الحمد لله انا بشكرك قوي على الحلقات اللي بتقدمها الله يكرمك الحلقه اللي اللي فاتت كانت مؤثره قوي فينا بصراحه الو ايوه يا فندم اتفضلي آه انا معايا اطفالي بيحبوا يشاهدوك قوي ومعايا عبد الله ابني عايز يكلمك أت- ايوه اتفضلي
الو السلام عليكم شيخ
اهلا يا عبد الله من أنصار بحبك أوي على كل الحيوانات اللي أنت بتجيبها وأنا بصلي كتير أوي ربنا يكرمك يا عبد الله في حاجه تانية عايز تقولها ماشي ربنا يكرمك يا عبد الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي أمك وأبيك وأنه هو أمات وأحيا هو مين اللي, مين اللي بيده الموت والحياة ربنا الموضوع رحلة انت بتاخدها من الأول للآخر بس انت عارف أولها ايه وآخرها ايه أولها أنت بتروح لربنا سبحانه وتعالى يا إما مزفوف زفة عظيمة جدا الملائكة واخداك ملبساك هدوم من الجنة وبعدين يطلعوا بيك لربنا يعملوا إيه؟ يا أخي بقول لك زفة أنت دلوقتي رايح لربنا عارف يعني إيه رايح لربنا؟ أنتوا عارفين الأمم السابقة مش عارفة الكلام ده الأمم اللي هي يعني كافرة اللي سبقت الإسلام ها أو حتى الأمم التي كفرت بعد الإسلام مش فاهمين القضية دي خالص زي ما هنشوف بعد شوية والعدم فهمهم انهم رايحين لربنا والعدم فهمهم انهم هيقابلوا الله الذي خلقهم ما فكروش في يوم اللقاء ده وما فكروش في الموقف اللي هيحصل لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ما فكروش عشان كده لو عايز لو عايز تنجح في حياتك الآخرة فكر هتعمل ايه لما تقابل ربنا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ابني اهلا وسهلا يا حاج منى ايه اخبارك ان شاء الله تكون اهلا أهلاً بخير بحضرتك احنا معانا ربنا يبارك دلوقتي لك يا رب على اللؤلؤ والمرجان معانا احد والله ال- العظيم ربنا يبارك يعني اللهم بارك يعني حلقات كلها مؤثرة وربنا ينفعنا بيها الله يكرم حضرتك الحلقة الم- الماضية سبحان الله يعني لو أقول لحضرتك أنا كدت أموت يعني لما حضرتك جبت ال- الشيخ وهو بيموت واللعيب وهو بيموت وال- والفيل وهو بيموت يعني سبحانك يا رب العالمين أنت بتتكلم عن الحي القيوم الذي لا يموت كانت حلقة يعني موفقة جدا وربنا يا رب يا ابني يجعل دايما في وشك القبول ويسدد ووفقك إلى كل ما تحب وترضى ويجعلك من أهل الجنان يا رب العالمين اللهم آمين.
جزاك الله خيرا يا ابني وجزاك يا حاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا حاجه منى الحاجه منى بمنزله امنا الحقيقه وهي من ال- من الساعيات في الاحياء والاموات والله سبحان الله العظيم تنفع الاحياء والاموات باذن الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك في حضرتك ايوه اتفضلي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اهلا وسهلا واخت مروه اتفضلي اهلا بك يا فضيله الشيخ اتفضلي لا ما شاء الله ربنا يزيدك نور على نور يا فضيله الله الشيخ يكرمك، الله يكرمك.
انا كان نفسي اكلمك من زمان قوي من ايام ما حضرتك ما كنت بتقدم العظماء الصغار ربنا يوفقك يا رب اللهم آمين.
ويثبتك آمين.
ويجعلك ربنا يجعلك ربنا يرحمنا بيك يا فندم وربنا يخلي لنا الشيخ محمد حسان وعلى وكل القائمين على قناه الرحمه اللهم امين اللهم امين جزاكم الله خيرا يا اخت مروه فيا اخواني الواحد بيزف الى الله بس يا ترى انت هتتزف رايح رايح للجنه ولا رايح فين بالظبط شوف الشهداء بيروحوا فين بيروحوا لربنا قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون حنظلة لما مات غسلته الملائكة ليه عشان يقابل ربنا وملك الموت لما بيجي لك بيقول لك اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان نسأل الله أن نكون من أهلها آه، آه، آه، معاذ بن جبل لما مات راح فين راح إلى الله سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل اهتز العرش لموت سعد ع- سعد بن معاذ استغفر الله العظيم سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن اهتز العرش لموت سعد الملائكة بتيجي تشيل مع المص... مع ال... مع, الش... مع مع اللي بيحمل بتيجي ت- تحمل الم... ال- المؤمنين ودليل ذلك برضه حديث معاذ بن جبل حديث سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حمله سبعون ألف ملك لم ينزلوا الأرض إلا يوم هذا أمور عظيمة جدا اللي ما بيتخيلش انه هيقابل ربنا لازم يضل ضلالا بعيدا لازم لازم ي- ينحاز ينحرف تماما عن كل سبيل للحق تخيلوا بما يؤدي إلى هلاكه دنيا وآخرة والعياذ بالله واحد كان في يوم من الأيام قال لأولاده أنا لو ربنا سبحانه وتعالى بعثني هيعذبني احرقوني كان بيظن أنه كده هيفلت من ربنا لكن لا لا في ناس لما ما عرفتش أن ربنا سبحانه وتعالى هيردهم إليه تفتكروا عملوا إيه تفتكروا عملوا إيه في ناس منهم فعلت بأنفسها الأفاعيل لاعتقاداتهم الفاسدة ول- ولتصورهم الأباطيل عملوا عملوا في نفسهم أشياء لا تتخيلوها إيه رأيكم تحبوا نشوف بعضهم تعالوا نشوف الأول الناس اللي ما عرفتش أن الله تعالى هو الذي يميت ويحيي وما عرفتش أنهم هيقابلوا ربنا في قوم القوم دول لما كان واحد فيهم يموت كانوا يقطعوه حتت ويرموه للنسور تفتكروا الناس دول كانوا امتى الناس دول موجودين لحد وقتنا هذا موجودين في اقليم التبت احنا مش هنجيب لكم الصور كامله لكن تعالوا نشوف دول قوم لما يموت الواحد فيهم يقطعوه حتت ويرموها للنسور احنا ما قدرناش نجيب لكم الصور بطريقتها اللي موجودة لكن تخيلوا ان الناس اللي لابسه احمر دي عباد بوذا مقطعين بني ادم وبيرموه دلوقتي للنسور النسور بتاكله بيتصوروا ان لما الانسان روحه تطلع لا لا حساب عليه ولا عقاب ولا هيقابل رب خلقه ولا يعرفه اله معبود فيرموه للنسور النسور لما تاكله بيتصوروا ان رفعة جناح النسر بهذه الطريقة يعني بينشر الخير على الناس وسبحان الله العظيم كيف ضل سعيهم دول مجموعة تانية دول مجموعة تانية أيضا في القرن العشرين بيعملوا إيه؟ بيحرقوا موتاهم موتاهم الناس اللي ماتوا بيحرقوهم سبحان الله العظيم برضو تصورا منهم ان بحرقهم هيكونوا افنوهم تماما شوفوا بيحطوا بيحطوا مواد للنار كبريت علشان يسعروا النار وسبحان الله العظيم وهم بكده تتصوروا انهم هيكونوا انهوا الانسان وقاعدين بيشاهدوا الناس اللي بتتحرق داخل الافراح احنا هنوريكم المشهد بقى بعد ما اتحرق الناس كانت النتيجة ايه هيجمعوا عظامهم وجماجمهم كلها في مكان واحد ويرصوهم كده فوق بعض وكأن شيئا لم يكن والناس اتحرقت أي فكر وأي تصور سبحان الله العظيم آدي شوفوا آدي مجموعة البشر آدي شوفوا تصورهم خلاهم أهانوا الإنسان إزاي وأساءوا إليه سبحان الله العظيم قد إيه الإنسان عندهم هين شوفوا أدي, أدي بني أدمين كلهم فوق بعض تعالوا بقى نشوف منظر تاني وده أحد عقائد الهند دي البحيرة المقدسة في الهند يتعبد فيها طائفة السيخ طائفة السيخ دي بيحرقوا موتاهم وبرضه الهندوس على فكرة بيحرقوا موتاهم تصورا منهم هشوفوا دي البحيرة المقدسة عندهم بيغتسلوا فيها وبيشربوا هشوفوا بيتعبد للشمس وبيتعبد بهذه البحيرة اللي متصورين انها مقدسة بيعملوا ايه بقى جابوا الموتى بتوعهم حاطينهم في المية دي علشان تاخد البركة طب وبعد كده هيعملوا ايه شوفوا بقى فعلا سبحان الله العظيم ما ضل قوم بعقائدهم إلا فسدوا بأعمالهم هتكون النتيجة إيه؟ إنهم هيحرقوا موتاهم بالنار الكلام ده بيحصل إلى ساعاتنا هذه هذه البحيرة كل يوم يجيبوا موتاهم ويروحوا عند البحيرة يجيبوا حطب شوفوا السفن دي شايلة حطب قد إيه وكده بيولعوا الحطب و شوف تخيلوا الحطب ده كله انا عايزكم تتصوروا هيجيبوا ال... الناس الموتى ويحطوهم فوق الحطب ده لحد ما يتحرقوا ويصبحوا رماد آه شوفوا ده قاعد متصور انه بيعمل عبادة متصور انه سبحان الله العظيم متصور انه بيحسن الى موتاه وشوفوا مزينين الموتى ازاي وعاملينه يعني سبحان الله العظيم تخيلهم انهم كده بيفنوا الموتى وخلاص ما بقاش في حساب بعد كده شوف بقى هيأذوا موتاهم ازاي هيدخلوهم نار في الدنيا والعياذ بالله تعالى قبل نار الآخرة شوفوا الراجل شفوق عليه بيقول له تعالى احرق من هنا انت رايح تحرق من الناحيه الثانيه تعالى احرق من هنا عشان يولع بسرعه سبحان الله متصورين ان ده بينفعهم والكل واقف وشايف و- وشامم الريحه ادي انسان بيتحرق قدام عينيهم شوفوا رجله هتتكسر حالا شفتوا سبحان الله منظر صعب جدا جدا وتلاقي اولاده واقفين بيتفرجوا واهله واقفين بيشوفوه والمتصورين ان هو كده رايح النعيم نعيم ازاي وهو في جحيم دلوقتي يعني ازاي بيتصوروا ان هو دلوقتي رايح ل... ل... ل... لسعاده سبحان الله بخلاف بخلاف نحن احنا المسلمين بيغتسلوا بميه بارده و... ولا يؤذى الميت ابدا ولا آه، آه، تكشف عورته آه، بل و- ولا يجي جنبه نار اساسا هو ميت لانه بيشعر الميت بيشعر كما يشعر الاحياء شوفوا ده قاعد في منتهى الهدوء يعني سبحان الله العظيم بيذكرني بقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلا أن يتوب الله عليه وده إنسان شوفوا سايبينه كده بيتحرق أنا عايزكم تتصوروا شوفوا الوجه كأنه بيستغيث بيقول لهم حرام عليكم يا ريتني ما كنت بعتقد العقائد دي ويا ريتني ما تصورت التصورات دي وهو طبعا عقائده هي اللي ودته في هذا المجال شوفوا المنظر كان عامل ازاي سبحان الله العظيم ده بيحصل الى وقتنا هذا ناس هتقول اه ما هو ال- دول دول هنود وعندهم جهل عظيم جدا و- وعقائد باطلة من زمان ومش عارفين نصلحهم الهند فيها 2000 ديانة فيها عباد فيران وفيها عباد تعابين وعباد للأفيلة وعباد للحشرات وبإذن الله تعالى عندنا برنامج كامل عن عقائد الأقوام كلها برضه هنجيب لكم كل طائفة ب- بعباداتها ب- بطريقة آه، أدائها ل- لعباداتها حية زي ما احنا شايفين دلوقتي كده ولكن الناس ممكن تقول كده دول علمهم قليل ودول ودول ودول طب ايه رأيكم انا هوريكم طائفة دلوقتي هنشوفها طائفة موجودة في القرن الواحد وعشرين انشئت سنة 2004 طائفة فين طائفة في امريكا آه، يعني اعلى تصور للعلم المادي في الدنيا موجود في هذا البلد كما يظن الناس والمكان ده الناس انتقلوا فيه من النار اللي في الهند الى الى التلج طب التلج ايه اللي دخله في الموتى تعالوا نشوف ناس بيجمدوا الجثث تفتكروا ليه هذه شوفوا ده واحد من الناس اللي اشتركت في المكان ده ال- المعهد ده اسمه الكور الكور ده مكان بيجمدوا فيه الموتى ليه بيجمدوهم ده انسان من اللي هم عملوه جب بيجمدوهم ليه في المكان ده بيجمدوهم علشان يمكن روحهم تيجي مرة تانية فلما روحهم تيجي يلاقوا جسمهم موجود ده واحد منهم دكتور اسمه مايكل آه، ريكسون ده عضو في المكان ده وعايزهم بعد ما يموت يحنطوه ويتلجوه في المكان ده بيدفع الواحد فيهم 80 ألف دولار لجسمه كله ولو عايز آه، آه، راسه بس اللي تعيش بعد ما يموت يمكن روحه تيجي فتلاقي راسه موجودة بس آه، يدفع 40 ألف دولار ادي المكان اللي موجود فيه معهد الكور ده معهد الكور ده هو موجود في ولاية أريزونا في أمريكا بيعملوا ايه بيجمدوا الجثث زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي علشان ايه علشان يمكن العلم يتقدم فيما هو قادم فيخترعوا حاجة يحيوا بيها الموتى شوفوا مش عارفين من الذي أمات ومن الذي أحيا يمكن الروح تجيله شوفوا الراجل ده آه، منهم بيقول ايه بيقول آه، يمكن آه، لما الواحد كان بيموت آه، آه، عضويا زمان آه، قلبه بيقف بي- بيجيبوا له آه، صواعق عشان ي- يحسنوا بيها ضربات القلب مرة تانية فيعيش يمكن في حاجة بتجيب الروح وتنعش الروح مرة تانية يعني زي صعقات كهربائية كده علشان يعيشوا بيها الإنسان مرة تانية سبحان الله هو مش عارف إن الروح دي ربنا بعتها وربنا هو اللي بياخدها قل يتوفاكم ملك الموت وفي الآية التانية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها آآ آآ آآ الله يتوفى الأنفس ربنا هو اللي بيتوفى الانفس شوفوا دي خراطيم وثلاجات و... وناس قاعده واطباء ليه عايزين الانسان يعيش بعد ما مات طب الناس دي عقيدتها عقائد نصارى ازاي مش متخيلين طريقه الموت ومش عارفين الموت ده بيروح لحد فين وهم عارفين ادي الموتى عندهم ده آه، شخص من الناس اللي اللي, اللي اشتركوا في المعهد ده شوفوا بيفتحوا بطنه طبعا مش هنجيب لكم برضو المناظر الصعبة يفتحوا بطنه ليه علشان ي- ي- يسحبوا منه كل السوائل اللي في جسمه اللي هي بتسبب بعد كده آه، تعفن ال- ال- الب- البدن شوفوا بيركبوا خراطيم ويسحبوا بقى ال- الدم وال- وال- والمواد كلها اللي موجوده وبعد كده يحطوا مواد تانية حافظة للجسم والواحد بيدفع 80 ألف دولار عشان يحفظ جسمه شوفوا عشان يحفظ جسمه من التآكل يمكن لما روحه ترجع له يلاقي جسمه سليم ويقدر يعيش تاني مرة تانية نفس عقائد ال- العقائد اللي كانت من آلاف السنين عقائد قدماء المصريين والفراعنة إنهم كانوا بيحنطوا البني آدم ويحطوه في القبر بتاعه ويحطوا جنبيه شوية آه، بذور عشان آه، لما يعيش مرة تانية يلاقي بذور يزرعها وكانوا يحطوا جنبيه أكل وشرب وعسل نحل وكل واحد على قد ثروته بيحطوا جنبيه آه، حاجات يستخدمها بعد كده وكانوا بيحطوا للملوك بقى طبعا كراسي ذهب وحاجات على اعتبار انه ملك و هي آه، آه، هيعيش بقى حياة الملوك بعد كده و- آه، ويتبسط آه، حاجة غريبة يعني سبحان الله العظيم شوفوا بيعملوا قد ايه وافسدوا قد ايه في في الانسان المسكين ال- ال- اللي ميت ده دلوقتي وشو ل- ولسه ده لسه ع- ده هو ده لازم في البداية اللي انتوا شفتوه ده ولسه هيفتحوا دماغه دلوقتي عشان يطلعوا منها السوائل انا الحقيقة الحقيقة مناظر صعبة جدا بس احنا يعني لازم نفهم آه، آه، قد ايه البني ادم اذا ضلت عقيدته مش عارف مين اللي احياه ومين اللي هيموته هو برضه مش قادر يتخيل آه، شط- آه، يعني آه، سبحان الله العظيم مناظر صعبة جدا جدا والمهم ان اهل الناس دي مقتنعه وهو الانسان ده مقتنع وراح دفع 80 الف دولار عشان يعملوا فيه كده طبعا زمانه ندمان دلوقتي اشد الندم انه عمال يتعمل فيه كده يعني سبحان الله العظيم شوف التلج انسان متلج آه، وهيعيش كده يعني قصدي ح- هيفضل كده على طول آه، آه، شوفوا وخراطيم واحد من المشتركين بيقول لهم هو انا مش انا مش متاكد قوي بس خلينا هشوف لسه هيطلعوه دلوقتي ادي القبر بتاعه القبر بقى طبعا قر القبر بتاع القرن الواحد وعشرين اللي موجود في امريكا شو خلاص تخشب تماما تماما واحد بيقول لهم انا بحب الحياه فايش ضمني ما يمكن يخترعوا حاجه فعلا يعيشوا بيها البني ادم ولما الانسان يعيش آه، يبقى انا ما ندمتش يعني لو اخترعوا حاجه يعيشوا بيها الانسان تاني يبقى انا ما ندمتش يبقى انا آه، آه، آه، عملت ايه خدتها احتياطيا عملتها احتياطي عشت يبقى كان بها ونعمت ما عشتش يبقى انا ما خسرتش حاجه ويا دار مداخلك شر والناس دي اذا طلعوا كدابين هو ده بيقول لهم يعني انا انا بحب الحياه و- اهو ايه رايكم انا لو لو عشت يبقى حاجه كويسه ما عشتش يبقى انا ما خسرتش حاجه وانتهينا شوفوا القبر ده اهو الحته المدوره ده اهي فيها اربع بني ادمين ثلاثه موجودين وواحد هيتحقق حالا آه، آه، لل لل آه، آه، يعني في القبر ده اهو شوفوا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه بيشيلوه من مكان آه، مؤقت الى مثواه الاخير وتخيلوا اللي نازل ده اهو راسه تحت ورجله فوق راسه تحت ورجله فوق طبعا ده يعني متصورين ان ده خدمه للبشريه و- وشاهدوا معايا كيفيه كم ضلال العملي في صورة آه، متطورة وفي صورة تكنولوجية وواخدين فيها آه، دكتوراهات ورخص من الدولة آه، المتقدمة جدا آه، هقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله شوفوا المناظر آه، الراجل بيقول لهم يعني مش هبقى مش هبقى خسرت حاجه يعني ايه انا جاتني الروح اخترعوها يبقى خلاص نمشي مع ال- الناس اللي عاشت ويبقى انا ما خسرتش حاجه واقوم مره تانية العجيب بقى ان هم بيقولوا ايه بيقولوا آه، آه، احنا عندنا مشكله هنواجهها اللي هي ايه لو رجعت له الروح مره تانية هو احنا فتحنا بطنه وطلعنا امعاء وف- وخرمنا راسه آه، عملناها بال- بالشنيور آه، وعملنا فيها مشاكل لما هيجي يعيش مره تانية هيت- هيتعب نفسيا ليه عشان هيلاقي جرح هنا وهيلاقي جرح هنا خلاص طب نعمل ايه قالوا احنا احنا بنخترع دلوقتي مراهم وبنخترع حاجات آه، تجميلية علشان نحط في الملف بتاعه طريقة تجميله مرة تانية لما يعيش وبقاش زعلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخيلوا ودول بقول لكم من أهل الكتاب اللي مفروض إنهم فاهمين إن ال- إن ال- اللي بيحييهم هو الله واللي بيميت هو الله سبحانه وتعالى آه، و- و- وآخر طب هو لما يعيش تاني هيفضل بقى يعيش وبعدين لما روحه تتبخر منه ويموت مرة تانية يروحوا جايين مجمدينه تاني وقصة التجميد والانفكاك هتفضل معاهم طول عمرهم الحمد لله على نعمة الإسلام آه تعالوا نشوف الأول آه آه، إزاي بقى المسلمين المسلمين يعني شوفوا بقى تكريم ربنا سبحانه وتعالى للإنسان إنه يغسل ويطيب ويكفن آه آه، أكفان أكفان آه، جميلة بيضاء آه، طيبة لونها حلو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من خير ثيابكم البياض معايا فكفنوا فيها موتاكم آه، والعطور وال- والرياحين وبتبقى عارف انه رايح لربنا فبتزينه لله سبحانه وتعالى في ناس تانية بيحطوا بيلبسوا الانسان بدله كامله وبكرافته و- ويحطوا له كمان آه، حاجه اسمها pocket money يعني مصروف يد لو احتاج حاجه في الطريق ممكن بقى ايه يطلع من جيبه ويصرف عطش في الطريق يجيب حاجه ساقعه من عند ال- البقال عشان ما يبقاش آه، لكن شوفوا الاسلام الاسلام ما بيموت بيكفنوه يغسلوه يغسلوه يكفنوه يصلوا عليه ويدعوا له وي ي- يعني يمشوا وراه ويشيعوه وبعدين يدفنوه دفنه محترمه لا ترى عورته ولا تكشف سوءته آه، آه، و- والنبي عليه الصلاه والسلام وصانا بان احنا آه، نغلق على موتانا ونهل عليهم التراب آه، تعالوا نشوف بس المقطع دهوت عشان نشوف الفرق آه، بين يعني المسلمين وغيرهم والحمد لله على نعمة الإسلام يا ريت يا أستاذ بطريق تورينا آه، يعني لمحة سريعة كده عن موت المسلمين رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال سبحان الله شوف وخلفي الناس شايلة ال- الميت واحد بيستقبله آه، وبعدين يحطوه في قبره انصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله شوف يرحم سبحان الله العظيم ياخدوه بهدوء وينزلوه إلى قبره بوقار كلنا واحنا بندفن موتانا عارفين ومتأكدين ان هم دلوقتي رايحين لربنا وهو ده ده الحق سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال وجاءت سكرة الموت بالحق بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
الأوطان والسكن صلوا علي صلاة لا ركوع لها وبعد ما ولا سجود التراب بنهيله على الموتى نقفل ال- القبور ونترك موتانا يعيشوا حياتهم الأخرى مع الله سبحانه وتعالى قبور
وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب سبحان الله.
عن وجهي لينظر لي وأنا وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وادي القبور وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق
سبحان الله العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة شو احنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى شوف القبور بهدوء ورفق لا شكل باين فيه سوءة ولا عورة مكشوفة وسبحان الله العظيم آه، عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود وهو يموت قال كيف تجدك يا عبد الله قال مردود إلى مولاي الحق أنا رايح دلوقتي لربنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيقول له إيه كان ساعة الموت بيقول لملك الموت أخنق خنقك يقول له موت بسرعة موت ليه رايح لربنا أخنق خنقك فوالله إني لأحبك حبيب جاء على فاقة يا ربنا أنا نفسي أقابلك من زمان أنا نفسي أجيلك من زمان أنا ده أنا محتاج الموت ده حبيب جاء على فاقة حبيب جاء على فاقة وبعدين يقول إيه يقول اللهم اللهم إني كنت أخافك يا رب أنا كنت بخاف منك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك مع أبو هريرة كان يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي فمات رضي الله عنه بعد ما قال الكلمة دي مات كان يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي لسان حالهم بيقول لتحشرن عظامي بعد ما لحمي يدوب وبعد ما أعضائي تتآكل ولا يبقى فيه إلا العظام لتحشرن عظامي بعد ما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علق أنا حبك يا رب بي- لازق لازق في جسمي كما ك- كما قال القائل أحبك حبين حبا حب الوداد وحبا لأنك أهل لذاك أنا بحبك بحبك يقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك أحبك بكلي أنا كل حتة فيها بتحبك أحبك بكلي لا ببعضي وإن لم يبقي حبك في حراك ما أقدرش أتحرك من كتر حبك ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أبو أهلاً يا أحمد شيخ.
أهلا يا أبو أحمد إزيك جزاك الله خير يا شيخ وجزاكم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين الحمد لله والله آه، حلقاتك يا شيخ والله بتحيي القلوب آه، الميتة فعلا جزاك الله خير والله الله يبارك وال- والحمد لله لأول مرة أحس إن الإسلام ده أحلى نعمة في الوجود والله جزاك الله خير الله يبارك فيك يا شيخ الحمد شكرا لله.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ امين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وبركاته يا شيخ امين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سيد لا ما شاء الله عليك يا شيخ امين ربنا يكرمك يا شيخ الله- امين الله يكرمك
جزاك الله كل خير يا شيخ امين وجزاكم بالله عليك يا شيخ امين عايزين نسمع لنا حلقه على موضوع الم- الناس اللي بتاكل ورث الناس دي الله يخليك وبتقطع الارحام في بعض الله يستر معاك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله والله إني أحبك في الله أحبك الله ادعوا الله لي يا ربي ربنا يكرمك ويب- وادعوا لي ابني ربنا يحفظه ان شاء الله ربنا يحفظكم يا أخي ويعلمه القران ربنا يكرمك ببرنامجك الجميل وادعي لي الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه الله يبارك فيك ربه يبارك له يا رب في صحته وفي اولاده ان هو يعني اكرمنا بقناه الرحمه الكريمه يا رب ده من فضل الله بارك الحمد الله لك لله في حديث الموت يا رب يعني الله يعني ربنا يكرمك انا أح- الله اني احبك في الله أحبك الله والله أنا مش عارف يعني من أكلمك إزاي بس يعني ربنا أعلم مدى حبي ليك وحب أهلي كل البيت كله الله يكرمك.
كلهم بيحبوك يحبوا يسمعوك يستنوا البرنامج بتاعك الله يبارك فيك. السلام عليكم أخ ربيع السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تفضل أخ ربيع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وفيكم يا سيدي برجو منك الدعاء كده ان شاء الله ربنا يكرمنا إياكم يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإخواني طب معانا اتصال تاني السلام عليكم السلام عليكم أهلا يا أبو السلام يوسف عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو يوسف جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أبو جزاكم يا سيدي
أولا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والحمد لله مرة أخرى الذي جعلنا مسلمين يجب على كل واحد منا أن يقوم الآن بعد مشاهدة هذه الحلقة أن يسجد لله شكرا أن جعله من المسلمين
الحمد لله جزاك جزاكم الله خيرا يا أبو يوسف معانا الأخ إبراهيم السلام عليكم يا إبراهيم أهلا يا أبو إبراهيم إزيك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك شيخ امين الحمد لله
والله اني احبك في الله أحبك الله
وبعدين ال- ما شاء ما شاء الله الحاجات اللي انت جايبها آه، ما شاء الله عليها كويسه جدا جدا ويعني والله ان القلوب اتحركت الحمد لله وما شاء الله عليك يعني مش عارف انا يعني كيف احكي معاك يعني آه، لان اول مره طبعا من حوالي خمس سنين بتصل فيك وما فيش يعني فالحمد لله رب العالمين الخط جمع وسمعت صوتك وما شاء الله عليكم وربنا يديكم الصحه والسلام للشيخ محمد حسان الله يبارك فيك آه، كنت بحضر له كتير كتير في المنصوره طبعا
آه، السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا خرافت ازيك يا شيخ أمين إني أحبك في الله أحبك الله برنامجك جميل جدا يا شيخ أمين الله يكرمك يا خرافت ربنا يعزك أسألك الدعاء ليا ولا ربنا يكرمنا إياكم ويا ريت كلنا ندعي لأخونا أنور وعائلته نسأل الله سبحانه وتعالى أن ي- ينجيهم من كل شر ويقيهم كل سوء ويخلف عليهم خيرا مما فقدوا الحقيقة تعرضوا ل- لحادث امبارح لكن الحمد لله ربنا سلم الحمد لله ربنا يسلمنا وإياهم آه، آه، اتصال آخر فإخواني الواحد وهو بيموت رايح لربنا رايح لربنا انت نفسك تقابل ربنا سبحانه وتعالى اه مش هتشوفه الا لما تموت النبي عليه السلام يقول اعلموا انه انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت هو ده هو ده الحق وهو ده الصح انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه المفروض ترجع له تاني لذلك لما بتفكر في انك هترجع لربنا كل شيء بيهون كل حاجة بتنتهي قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إحنا ملك ربنا إحنا بتوع ربنا إنا لله طب وبعدين وإنا إليه راجعون هو اللي بيضيع في الدنيا ما بيتعوضش في الآخرة بيتعوض بيتعوض انت في دار اخره انت هتروح لها مش هتموت تاني وهتتحاسب وهتاخد جزائك ان كان جنه نسال الله ان يجعلنا واياكم منها معايا ونعوذ بالله ان نكون من اهل النار ها ولا الاخره خير وابقى انت رايح لربنا انت انت زعلان انت بتجزع من الموت واحد كان بيموت فلاقوه بيضحك بيقولوا بتضحك ليه قال لهم وما لي لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه واحد تاني دخل الجنة يعني واحد آه، آه، مات فصاحب آه، قرايبه شافوه في الجنة فبيقولوا دخلت الجنة ليه قال لهم بدعوة الإمام الذي كان يصلي علي في الصباح راحوا للإمام قالوا له أنت كنت بتدعي بتقول إيه قال قلت اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته اللهم إنه ضيف عليك الآن فأكرمه يعني انت رايح ضيف لربنا ما تزعلش ما تخافش ما تخافش الخوف على العاصي والخوف على الظالم والخوف على الفاسق الخوف على اللي مش عايز يقابل ربنا ل- سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه انت انت مش عايز تقابل ربنا تقابله ده انت تتمنى تقابله هو انت انت رايح انت رايح لرب كريم ورحيم سبحانه وتعالى هيعوضك عن كل التعب يا اخي ده خير يوم سيمر عليك منذ ان ولدتك امك اليوم اللي هتقابل فيه ربنا اليوم اللي هتشوف فيه ربنا كان رجل اسمه الفتح بن شخروف كان يمشي في الاسواق ويبص للسماء كده يقول وشوقاه إلى من يراني ولا أراه يقول أنا اشتقت لك يا رب أنت شايفني وأنا مش شايفك ها بلال بن رباح وقت موته قالت امرأته وحزناه قال لها بل قولي وترباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه انت زعلانه ما تزعليش انت المفروض تفرحي انا خلاص رايح عند ربنا وهقابل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام انت زعلانه ما تزعليش تزعلي ليه معايا لذلك سبحان الله العظيم آه، آه، علو في الحياة وفي الممات البني آدم عالي النية عالي الهمة عالي الفكر عالي الشعور عالي الإيمان الرجل ده أو الإنسان ده سواء كان رجل أو امرأة ده اللي بيحركه ربنا بيتحرك لربنا وبيحس لربنا وبيعطي لربنا بي- حتى موته لربنا قل إن صلاتي ونسك ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين امرأة فرعون حتى النساء النساء المحبات لله سبحانه وتعالى عم- عايزة تعمل إيه عايزة تموت لربنا كانت بتقول إيه وقت موتها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة أنا جايه لك أنا سبت الدنيا كلها عشانك سبت الملك وسبت فرعون وسبت وسبت ها و- كانت بتقول ايه بتقول له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين علو في الحياة وفي الممات وربي تلك خير المكرمات هو كده سبحان الله العظيم في النهاية أقول يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماءك وصفاتك سبحانك يا ربي أكرمتنا ورحمتنا وجعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أحبتي في الله بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته